تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ملك الموت وهو قاعد عند راسه ويقول لها اخرجي ايتها الروح الطيبة قبل ما تخرج صاحبنا بص في وجه ملك الموت كده آه يذكرون من أهوال الموت من أهوال الموت مطالعة وجه ملك الموت هول لوحده فعشان كده الملائكة قاعدة جنبيه ما احنا قلنا الملائكة قاعدة مد البصر يقولوا ما تخافش ما تخافش ما تخافش ألا تخافوا ولا تحزنوا ما تخافش ما تخافش ما تخافش ما, تحز... ما تزعلش ما تزعلش ما تزعلش نحن أولياؤكم احنا بتوعك انت عرفنا كنا معاك طول عمرك مش فاكر لما في الموقف الفلاني عملنا لك كذا وقويناك على كذا وحشنا عنك كذا وبعدنا عنك كذا وثبتناك في كذا و... وشلنا عنك كذا و... نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة فالمؤمن يروح قايل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ربك الكريم جل جلاله يثبتك ينطعك قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء دي الحتة ده بس تسوى كام عارف أجمل شيء اليوم الليلة في الموضوع ده إن أنت تبقى عارف دي تبقى عارف ازاي تطلع روحك لو انت صح ازاي هتنتقل للاخره كتير من الناس ما ما هوش ما يعرفش او دينهم ما بيقولهمش او اللي ما عندهمش دين ما يعرفش ما يعرفش يعني ايه مات النهارده كنا بنتكلم مع واحد بيقول في بنت عندها 19 سنه ماتت او 20 سنه ما كملتش 20 بيقول ماتت ازاي قال من غير ازاي قاعده بتتكلم الحقوني ايه ده بموت بس خلاص احنا بقى لما ت... لما, ت... لما تفهم دينك لما تبقى عارف عقيدتك تبقى عارف ازاي طلعت الروح دي ازاي وبعد ما طلعت حصل ايه هنا المفتاح بقى انا بجرب اهو هات قلبك قرب قرب قرب لي قلبك شويه شويه كمان قر قر انا بحاول معاكس قلبك معاكس جرب تاني لا لا مش هجرب ت- لا لا انا بقول لك بقى الحته دي تسوى كام انك تضمن انك تموت صح شو- شوف شوف شوف تموت صح ازاي يقول رسول الله صلى على رسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم صلى على النبي لو سمحت وانت كمان تصلي على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ارجوك صلي على النبي بالله عليك تصلي على النبي بستحلفك بالله تصلي على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول فاذا خرجت روحه العبد المؤمن خرجت منها اطيب ريح شمت على ظهر الارض خلي بالك من الحته دي اول الروح ما تخرج من الجسم ها تفوح ريح تفج ريح طيبه جميله رائعه ايه ايه ايه دي ايه دي عشان كده الملائكه تقول من صاحب هذه الريح الطيبه يقال فلان ابن فلان بحب أحب أسمائه التي كان يحب أن ينادى بها في الدنيا آه أصل كل واحد مننا له ريحة وله طعم كل واحد له ريحة وله طعم قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب آه. المؤمن التقي النقي الطاهر عارفين اظن قبل رمضان اللي فات اظن والله اعلم او في حلقه من الحلقات يعني في فضفضه يا ترى السنه دي ربنا هيكرمنا ونقف عند الكعبه ونقول يا رب يا رب بتوع فضفضه يا رب يا رب ما تحرمناش يا رب يجمعنا في الكعبة السنة دي في عمرة رمضان وفي الحج يا رب اللهم لا تحرمنا اللهم لا تحرمنا اللهم لا تحرمنا آه، قلت لكم عارفين إحساس إحساس إحساس بنت طهرة نظيفة بنت صغيرة 15 16 18 19 سنة لا عمرها شافت فيلم ولا شافت رقص ولا سمعت مزيكا ولا كلمت راجل ولا قرت حاجة في الجرايد ولا خرجت مع حد البنت دي يوم ما عايز اقول بس احساسها انها طاهره ما اتلمستش واحساس واحده عملت العك ده كله احساس دي واحساس دي الكلام ده جه في مجله من المجلات ان واحده من الفنانات التائبات أسأل الله أن يتوب على المسلمين والمسلمات اللهم تب علي وعلى كل عاصم مسلم اللهم تب علي وعلى كل عاصم مسلم اللهم تب علي وعلى كل عاصم مسلم ويقولوا لها بتحسي بإيه لما تتذكري أفلامك القديمة قالت لهم كم كنت قذرة هي اللي بتقول كده اهو ده احساس قلب وقلب قلب نظيف قلب نظيف ابيض طاهر ما غلطش وقلب توسخ الإحساس بالطهارة والإحساس بالقذارة الإحساس أهو ده كل واحد مننا له طعم وله ريحة تصدقوا بالله والله أحيانا تشوف إنسان أو إنسانة الحقيقة أهي إنسانة جميلة ومتزوقة ومتعطرة وأقسم بالله أقسم بالله نتانة بأقسم بالله ريحة الزينخة إزاي دي ريحة الروح كل واحد وكل واحدة له ريحة له طعم له لون له قيمة له وزن كل واحد له ثقل له سمك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة في ناس ذهب ذهب صافي وفي ناس زبالة في ناس طعمها حلو في ناس طعمها مر في ناس ريحتها حلوة مسك وفي ناس ريحتها نتنة ما تطاش يا ترى ريحتك ايه ريحتك كذب ريحتك ربا ريحتك تدخين ريحتك زنا ريحتك باطل ريحتك عك ولا ريحتك قرآن ريحتك صلاة ريحتك صدقة ريحتك بناء مسجد بيت لله ريحتك كفالة يتيم ريحتك مساعدة فقير ريحتك قيام ليل ريحتك صبر ريحتك رضا يا ترى ريحتك ايه وطعمك ايه ولونك ايه انت بتتلفت ليه بتدور على ايه انت مش باصص لي ليه ارفع راسك عينك في عيني عايزين نفتح النهارده لازم افتح قلبك المسوجر ده لازم يا ترى هتفتح تيجوا نكمل مع الراجل اللي روحه طلعت ياخدها الملك الموت في ايده ملائكة الجنة لا يتركوها في يده لحظة واحدة حتى يحنطوها في هذا الحنوط يكفنوها في هذا الكفن ويحنطوها بهذا الحنوط يكفنوها في الكفن يغدو روحك يا مؤمن يا تقي يا ورع يا طيب يا ابو ريحه حلوه يا ابو طعم حلو ويكفنوها في الكفن كفن من الجنه ويحنطوها بالحنوط ريحه ريحه من الجنه ويطلعوا بها على السماء فتفتح لها ابواب السماء حتى تصل الى الله فيقول الله اكتبوا كتاب عبدي في عليين واهبطوا الى الارض منها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى فتنزل الملائكة بالروح في خلال الرحلة دي الناس بقى اللي صوت واللي عيط واللي عمل واللي سوى غسلوه وكفنوه وشالوه في خشبة الميت وماشيين تنزل الروح تطير فوق الخشبة خشبة الميت فيها جسمه والروح طايرة فيه إذا كانت الروح طيبة تقول الروح قدموني قدموني قدموني قدموني يلا بسرعة بسرعة بسرعة وإن كانت غير ذلك تقول تقول الروح يا ويلها أين تذهبون بها يسمعها كل شيء إلا الثقلين ولو سمعها الإنسان لصعق نبقى ماشيين ورا الخشبة ومحدش دريان لو تخيلت نفسك انت اللي في النعش ده وروحك اللي طايره يا ترى روحك بتقول ايه بتقول قدموني قدموني ولا تقول يا ويلها اين تذهبون بها افتح بقى يا عم افتح الله يفتح عليك اسال الله ان يفتح قلبك بالنور وأن يفتح قلبك للنور وأن يفتح قلبك في النور آمين يا رب العالمين وضع في قبره من ربك ربي الله من نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما دينك ديني الإسلام نم كالعروس يدخل عليه رجل طيب الثياب طيب الوجه أبيض الثياب أبيض الوجه طيب الريح من أنت أنا عملك الصالح معك إلى يوم القيامة يا ترى لو مت النهاردة دلوقتي حالا ووضعت في قبرك وعملك على مدار السنين الطويلة دي جسمناه وعملنا منه بني آدم يطلع أبيض ولا أسود هيطلع عملك اللي هيقعد معاك أبيض وجهه أبيض وثوبه أبيض وريحته طيبة هيطلع عملك كده أبيض ولا يطلع عملك الأسود جسم عملك جسم عملك يطلع ايه اللي هيقعد معك والاشكال انه معك الى يوم القيامة مش يوم ويمشي ولا ساعة ويمشي وانما معاك ليوم القيامة تتأذى من سواد وجهه وسواد ريحه ونتن ريحه وسواد ثوبه خلينا مع الراجل الابيض عمله الابيض طبعا قران يبقى ابيض صيام يبقى ابيض عماره مسجد يبقى ابيض عمله ابيض معه الى يوم القيامه يقول ربي اقم الساعه عايز اشوف الجنه بقى افتح بقى يا عم اه تكه فتح تكه فتح تكه ها يا رب يا رب يسر يا رب يا فتاح متصدر لسه هحاول افتح قلبك التكه الثانيه بس لما نحط على المفتاح شويه عسل ده عسل بسم الله بنزيت المفتاح هنحاول نفتح تقوم القيامة قامت القيامة وتخيل معايا وانت وانت ها ها طالع من قبرك بتزق ها ها بتزق مجاديل قبرك بدماغك المجاديل اللي هي ال- درجات السلم المحطوطة فوق القبر بتزقها كده وطالع تخيل نفسك زقيت مجاديل القبر بدماغك كده وقمت طلعت طلعت على باب القبر بتبص يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا لا ده مش انت مش انت لا لا لا احنا مع الابيض خرجت من قبرك حافيا عاريا غلبان تبص كده انا فين مع مين هو احنا امتى فيتلقاك ملكان سائق وشهيد اذا كنت طيب يا ابو قلب طيب قلبك اللي هيتفتح الليله دي للخير للرحمه للمغفره للتوبه قلبك اللي هيتفتح الليله دي عشان نجدده نبيضه نملاه ننوره نفرشه قلبك ده اللي هنفتحه لو انت ابو قلب ابيض يبقى هتلاقي الملائكه اللي كانوا قاعدين عند راسك وانت بتموت هم هم قاعدين معاك بيقولوا لك لا تخف لا تحزن ما تخافش ما تخافش ما تزعلش ما تزعلش ما تقلقش ما تقلقش احنا بتوعك احنا معاك يا طيب سائق وشهيد سائق واحد ماشي من وراك وشهيد ماشي قدامك قائد والله كل واحد مننا بقى عشان يمشي للساهرة أرض المحشر محتاج مشوار وتطلع تلاقي أنا لقيت الست ورقات اللي أنا ما قلتش منهم حاجة خليهم خليكم خليكم فيكم البركة إن شاء الله ال- تلاقي رزم رزم إكوام إكوام الذنوب والمعاصي والسيئات والحسنات كل حاجة يوم القيامة هتيجي لها جرم يعني لها حجم الدليل قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تأتي سورة البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما فرقتين من الطيور سورة البقرة وسورة آل عمران 286 آية و200 آية الاثنين 200 286 و200 فرقتين ماشيين فوق دماغك بيضللوك يلي حافظ سورة البقرة وآل عمران ساعة ما يجي الحساب يقولوا يا رب سهرناه الليلة فشفعنا فيه البقرة وآل عمران فالحسنات هتيجي كل حاجة لها حجم ولها وزن التسبيحة لها حجم والصلاة لها حجم والحجة لها حجم والعمرة لها حجم والصدقة لها حجم وكل حاجة لها حجم والسيئات لها أحجام كذبة لها حجم ونوم عن صلاة لها حجم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون خفف عن ظهرك يا أخويا خففي عن ظهرك يا ست كل ده هتشيله على دماغك واللي شايل قربة مخرومة هتخر على نافوخه هتشيل على ظهرك كل الكذب اللي كذبته وكل الفلوس اللي سرقتها وكل الربا اللي كلته وكل شغل الحرام اللي عملته وكل النصب اللي نصبته وكل الأذى اللي أذيته وكل الغيبة اللي اغتبتها وكل التهريج اللي هرجته وكل الصلوات اللي ضيعتها وكل رمضانات اللي خسرتها وكل الرياء اللي عملته وكل الكبر اللي فيك وكل الغرور كل البلاوي السودة على ظهرك شيل يا عم شيل يا سيدي لازم تشيل وبعدين وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى يوميها تقول له يابا شيل معايا مش قادر يقول لك معرفكش نفسي نفسي يا ماما ده انا غلبان ومش قادر شيلي معايا ما اعرفكش يا ابني يا زوجتي ده انا ياما شلت معاكي تقول لك انسى يلا نفسي يا ابني يا اخويا يا اختي يا جيراني يا شيخ يا دي انت اللي انا كنت علمتك واديتك وفهمتك شيل معايا وان تدعو مثقله شايله تقل مثقله مش قادره تشيل الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى حتى قرايبك هيتبروا منك عايز افتح تكه معاصلك ايه فتح التكة كمان لما انت خفت من الشيل اللي عليك قول تبت قول تبت وتبدل سيئاتك حسنات تشيلك بدل ما انت شايلها قول تبت ويبقى فاتح التكة كمان قول تبت انتوا يا جماعة بتشكوا في قدرة ربنا ربنا قادر ورحيم وإنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون مشي الأرض المحشر صاحبنا الأبيض اللي حسناته شيلاه يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا شوف فرق بين نحشر وفدا والتانيين نسوق وردا ورد دي زي البهايم عياذا بالله أما الوفد فالوفد الكرام والإكرام آه مشي حد الموقف تطايرت الصحف وخد كتابه بيمينه واول ما خد كتابه بيمينه خد كتابه يمينه هاؤم اقرأوا كتابيه خده وطاير طاير طاير عمال يلف بيه ماشي بيلف بيه يمين وشمال هاؤم اقرأوا خدوا اقروا خدوا شوفوا خدوا كتابي هاؤم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية خد كتابه وطاير بيه يلا على الحساب على العرض على الله جري رايح بيعرض على ربنا بيحب ربنا هعرض على ربنا ربنا هيكلمني ربنا يسألني ده أنا بحبه شوف الأعرابي لما سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الأعرابي سأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من الذي سيحاسبنا يوم يوم القيامة قال الله الرسول قال له الله فقال الأعرابي الله نفسه فقال صلى الله عليه وسلم الله نفسه قال بخ بخ قال له خلاص ده ربنا كريم بخن بخن ادام ربنا اللي هيحاسبني خلاص انا اطمن قوي بس يا ترى عايز افتح تكه كمان في ال... في قفل قلبك يا ترى انت مطمن لربنا وانت على قد العشم ده يعني انت ضامن ومتأكد انه بيحبك انه راضي عنك انه مش غضبان عليك ضامن انك مع ربنا صادق ما خنتوش ولا خذلت دينه ضامن الحته دي عشان لما حد يقول لك تعالى على ربنا تقول اه اه اه حبيبي حبيب قلبي اروح له ولا آه لسه الحته دي مصلك طيب دي عسل اخوتي وانا احبكم في الله اسال الله ان يرزقني واياكم الاخلاص في القول والعمل ولمن خاف مقام ربه جنتان يقول الله للعبد يوم القيامة لو أنك تملك الدنيا بحذافيرها أتفتدي بها من لقاء يومك هذا شفت بقى في ناس ايه لو يملك الدنيا كلها واللي فيها مستعد يدفعها بس ما يقابلش ربنا مش قادر يقابله مش قادر يوري له وشه مش قادر يقف قدامه مش قادر صاحبنا الابيض ابو قلب ابيض اللي قلبه مفتوح قرب على ربنا واسدل الله عليه الحديث ان الله يدني عبده المؤمن يوم القيامه منه حتى يدخله في كنفه حتى يدخله في كنفه فيقرره بذنوبه فيظل العبد يتلفت انا نفسي يعني احنا اوعوا تفكروا ان انا بشرح يوم القيامه كده ده احنا بناخد كده يعني ايه لقطات سريعه عشان بحاول افتح قلبك لكن لما نشرح يوم القيامه لما لما نقول بقى ان يوم القيامه البشر الانس والجن والحيوانات والملائكه والطيور والشمس والقمر كل ده واقفين كده صف كل دول شايفينك يسمعهم الداعي وينفذهم البصر صف واحد فلما ينادى عليك يوم القيامة الصف واقف وينادي منادي من قبل الله عز وجل محمد حسين يعقوب طبعا في الناس اللي واقفين مليون محمد حسين يعقوب ما هو مش ما تسميتش يا نبيل وحدي يعني في من السلف الاسم ده موجودين الشاهد ايه مش هيخرج غير اللي وقع في قلبه هذا الاسم ال... يخرج بقى صاحبنا ده يخرج للعرض على الله كل الناس شايفينه كل الناس عينهم عليه وهو خارج فهو واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى وربنا بيقربه عبده المؤمن يقرب عبده المؤمن أدنه أدنه أدنه أدنه حتى يدخله في كنفه ما يبقاش حد شايفه فيقرره بذنوبه يا فلان انت سرقت ف... هو خايف يكون الناس شايفين وسامعين فيبص على الناس كده فيقول الله له انت في كنفي تخافش حد شايفك ما حدش سامعك انا سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم خذوه الى الجنه اللهم ارزقنا الجنه يا رب اللهم اجعلنا منهم يا كريم يا حليم يا رحيم خدوا صاحبنا خرج بقى بعد الحساب ده طلع على الميزان وزنوا الصحيفتين صحيفة الحسنات وصحيفة السيئات رجحت صحيفة الحسنات الحمد لله رب العالمين يلا بسرعة جري على الصراط الصراط أحد من السيف أحد من السيف وأدق من الشعر ومنصوب على شفير جهنم عدى زي البرق بقى الناحية التانية على القنطرة ما لقاش حد مستني حد يا جماعة لو عندي حاجة حد لو عندي حاجة وانا ناسي حدش لو عنده حاجة جاري دخل الجنة يا ترى تفتكر ان انت الراجل ده تفتكر ان انت الست دي الانسان ده اللي هو ملائكة ال- الرحمة حاضرينه ويتكفن في كفن من الجنة وحنوط من الجنة ويمد له في قبره مد بصره ويجليس العمل الصالح ويقوم يوم القيامة سائق وشهيد يقولوا لا تخف ولا تحزن ويسدل الله عليه كنفه يدخله في كنفه ويأخذ كتابه بيمينه ويسقل موازين حسناته ويمر على الصراط كالبرق وعلى القنطرة لا يجد حقوق بشر ويدخل الجنة انت انت طب الشلة دول انتوا انتوا على بعضكم أسأل الله أن يجمعكم في الجنة اللهم اجمعنا في الجنة اللهم اجعلنا هذا الرجل بس فتح ايه ده لسه اللسان لسه الاكره مفيش اكره من بره مفيش لازم بالمفتاح لازم بالمفتاح طب دي سهله ان شاء الله اخوتي انت الراجل ده انت الانسان ده تعالوا ندخل الجنة قال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا ده باب 38 تقريبا من كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم وقال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا عن علي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا قال قلت يا رسول الله ما الوفد إلا ركب دول هي... هيحشروا راكبين ولا إيه قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما أقول الحديث ده العلماء بيقولوا أن الحديث ده ضعيف وان هو يصح موقوفا على علي قال هذا حديث غريب وفي اسناده ضعف وفي رفعه نظر والمعروف انه موقوف على علي علي بن ابي طالب رضي الله عنه ده من كلامه بقى مش من كلام النبي قال والذي نفسي بيده انهم خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض لها اجنحه عليها رحال ذهب الله اكبر الله اكبر الله اكبر خرج من القبر وقارن يا ابو مفتاح قارن يا اللي لسه مقفول بين واحد يخرج الملائكه تشيله شيل شيل شيل ذنوب على ظهر وبين واحد اول ما يخرج يلاقي ناقه بيضه لها أجنحة في ناقة لها أجنحة آه أصل ما هياش الدنيا بقى ده موضوع تاني عليها رحال الذهب الرحل اللي هو السرج الفرش اللي فوق الناقة اللي هتركب عليه ذهب شركوا نعالهم نور يتلألأ حفاه عراه غرله ده الحتة اللي هيحط فيها رجله نور يتلألأ رجليه رجله نور كل شرك نعا شرك نعالهم نور يتلألأ كل خطوة منها الناقة دي كمد مثل مد البصر وينتهون إلى باب الجنة اللهم اجعلنا منهم دول بقى شت، على طول على الجنة فإذا حلق من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب الله أكبر ده من مهندس الديكور اللي عمل ياقوتة حمراء على صفيحة ذهب ده ال- الأكرة بتاع الباب سبحان الملك وإذا شجرة على باب الجنة ينبع من أصلها في جذع الشجرة في أصل الشجرة في جذر الشجرة ينبع من أصلها عينان فإذا شربوا من إحداهما جرت في وجوههم نضرة النعيم يبان في وشهم بقى ايه نضرة النعيم ما هو خارج من القبر أول ما يشرب ينتعش تبان في وجوههم نضرة النعيم وإذا توضأوا من الأخرى لم تشعث أشعارهم أبدا الله شربوا من الأولانية شربة تجري في وجوههم نظرة النعيم اتوضوا من التانية تيجي نتوضى اتوضينا قبل كده اتوضوا من التانية فلم تشعث شوف الشعر ده عامل ازاي ها شايف منفوق نافش ازاي هايش ازاي وكل شويه شويه الواد مدني ربنا يهديه ويتوب عليه يقول لي اعمل كده حاضر اعمل كده حاضر ما فيش فايده خلاص هم طايرين لكن في الجنه اول ما يتوضى خلاص ما يشعثش ابدا واذا توضأوا من الاخرى لم تشعش لم تشعث اشعارهم ابدا فيضربون الحلقة بالصفيحة دي دي اي شايف دي الحلقة والصفيحة فيضربون الحلقة بالصفيحة قالوا سمعت طنين الحلقة فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل ساعة ما يخبطوا على الباب كده ساعة ما خبطوا على الباب هي دي هي دي ساعة ما خبطوا على الباب كده جري يخبط على قلب الحورية اللي جوه اه بيخبط عليه يخبط على قلب الحورية تحس في قلبها جوزها بره على الباب زوجها وصل قال فتستخفها العجلة عارف لما تكون زوجتك بتحبك ومستنياك وسمعت صوت عربيتك وصلت او رجلك طالعه على السلم او خبطه الباب وهي ست كبيره ولا لكن تستخفها العجب تحس انها طفله بقى بتجري فرحانه ان زوجها جه الحوريه بس ديك حور مقصورات في الخيام قاصرات الطرف عين ما تقدرش تخرج ولا تقدر تبص طب تعمل ايه فتبعث قيمها الخدام فيفتح له الباب فلولا أن الله عز وجل عرفه نفسه لخر له ساجدا مما يرى من النور والبهاء لما يشوف الخدام الخدام بتاعك لولا انك انت شفت ربنا في القيامة كنت تفكر ان ده ربنا ده الحديث بيقول كده مما يرى من النور والبهاء الخدام عليه النور والبهاء فيقول أنا قيمك الذي وكلت بأمرك أنا الخدام بتاعك تعال وراي فيتبعه فيقفو أثره يمشي وراه فيأتي زوجته فتستخفها العجلة فتخرج من الخيمة فتعلقه بالحضن وتقول أنت حبي وأنا حبك وأنا الراضية فلا أسخط أبدا وأنا الناعمة فلا أبأس أبدا والخالدة فلا أظعن أبدا فيدخل بيتا من أساسه إلى سقفه مئة زراع مبني على جندل اللؤلؤ والياقوت طرائق حمر وطرائق خضر وطرائق صفر ما منها طريقة تشاكل صاحبتها هتفتح ولا امشي سمعت الو... الوصف يفرح القلب فما بالك لما تشوفها وانا عارف دلوقتي ان الاخوات الفضليات الكريمات السعيدات الصالحات القانتات المخلصات الطائعات القا... القابعات في بيوتهن تقول انت بتكلم عن الرجاله واللي هتقابله واللي هتعمله طب واحنا لك مثل هذا واكثر ان شاء الله بس اصطبري لك مثل هذا واكثر ان شاء الله اصطبري شوفي بيتك ده في الجنه ما هو- احنا لما نقول البيت ده للرجاله البيت ليكي برضه زيه ارتفاعه 100 ذراع يعني 70 متر يا نهار ابيض على البنايين النهارده والمقاولين اللي بيبنوا 2 متر و60 سم تعمل كده تجيبه سبحان الله العظيم ومبني على جندل اللؤلؤ يعني اساسه مش خرسانه مسلحه لؤلؤ طرائق الطرائق يعني آه، ال ال- ال- الحجرايه قطعه الحجر واحده حمراء واحده خضراء واحده صفراء من ياقوت مفيش واحده شكل التانيه فياتي الاريكه عليها سرير على السرير سبعون فراشا تجري من تحتهم انهار من ماء غير آس صاف ليس فيه كدر وأنهار من عسل مصفى لم يخرج من بطون النحل مش ده لا عسل, عسل الجنة بقى موضوع تاني مش مش ده لا لا التاني عسل مصفى عسل مصفى وأنهار من خمر لذة للشاربين لم تعصره الرجال وأنهار من لبن لم يتغير طعمه لم يخرج من بطون الماشية فإذا اشتهوا الطعام الراجل جاع عايز ياكل جاءتهم طيور بيض ترفع أجنحتها فيأكلون من جنوبها من أي الألوان شاءوا كان في واحد بيقول لي إن في حاجة جميلة قوي بيعملوها هو في, في, في بلد غربي يعني بيقول ان هو بيجي قدامك وانت قاعد على الترابيزه بتاعه الاكل ويجيب سمكه وماسك راس السمكه ب- ب- بفوطه كده ويحطها في ميه مغليه آه، او أو شيء يعني بحيث تستوي وبعدين يطلعها ويفضل ماسك راس سمكه وانت تاكل منها وهي بتتحرك كده تاكل منها يعني حاجه مزاج يعني انا ما اعرفش الامزجه دي ايه احنا بنحب ناكل آه، المهم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم فديك سبحان الله العظيم اول مره في حياتي اراها في الحديث ده انها ال- الط- الطيور تنزل وهي عايشه كده تهز باجنحتها يرفع جناحها وهو يقطع بقى حته لحمه من تحت جنبها كده وياكل وهي عايشه وهي بتطير فترفع اجنحتها فياكلون من جنوبها من أي الألوان شاءوا ثم تطير ثم تطير فتذهب وفيها ثمار متدانية إذا اشتهوها انشعب الغصن إليهم فيأكلون من أي الثمار شاءوا إن شاء قائما وإن شاء متكئا قال سبحانه وجنى الجنتين دان اصل انت قاعد هو الاستوديو ده كان متر يا واد يا مدني ال... انت قاعد يوم القيامه والفيلا بتاعت حضرتك الفيلا بتاع حضرتك حضرتك اه حضرتك انت كمان الفيلا بتاع حضرتك في الجنه ان شاء الله اذا ربنا كرمنا ودخلنا الجنه يا رب اجمعنا في الجنه يا حي يا قيوم الفيلا بتاع حضرتك حضرتك حضرتكم الف- الفيلا بتاعتكم بتاع كل واحد منكم قصدي قد الدنيا 11 مره ده ملكك مش كان فدان مش كان فدان كان واحد فرحان بالفدادين كده فدادين ايه يا عم الله يرحمك لا ده في الجنة قد الدنيا 11 مرة دي أقل حاجة أقل واحد فلذلك قدامك مثلا شايف شجرة هناك هنا- هناك هناك أهي. أيوة الشجرة اللي هناك دي من غير ما تشاور انت تبص لها كده الشجرة تيجي جري وتميل لك لا لا لا ارجعي انت شت. ترجع وتبص كده تيجي الثانيه جري أي. لا لا لا، بلاش انت دلوقتي خليكي شويه حل بيكي في الاخر تيجي لك الشجره الثالثه جري وانت قاعد بقى ما هو- في الجنه بقى في الجنه في الجنه في الجنه في الجنه يا عم في الجنه يا سيدي في الجنه شفت النكد اللي احنا فيه الدنيا وقرف الدنيا وهم الدنيا وعكوسات الدنيا في الجنة كل حاجة صح وكل حاجة قريبة وكل حاجة طيبة وكل حاجة سليمة وكل حاجة على كيف مساجك شفت ولكم فيها ما تشتهيه سبحان الله العظيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي سبحان الله العظيم الشهوات اللي انت تعباك النهارده شهوة الأكل وشهوة الشرب وشهوة المنظرة وشه... الشهوات اللي تعباك النهارده دي كلها هتبقى مباحة وسهلة وطيبة ومن غير معاناة بس اصبر لحظة بس اصبري شوية زغنطتي لسه النهارده كنت بقرأ والله في سيرة الإمام أحمد بن حنبل انه كان بيجيب كسرة من تحت السرير لقمة فينفخ عنها التراب ثم يضعها في إناء ويصب عليها الماء ثم يضع عليها الملح ثم يأكلها ويقول إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وإنها أيام قلائل أنا بطيب خاطر الغلابة الفقراء المساكين الطيبين الصابرين الراضيين اللي النهاردة حاسين بمشكلة في دخول رمضان ودخول المدارس وهيعملوا ايه وهيجيبوا منين ما تشيلش هم سيبها على الله سيبها على الله وارضى بربنا وإنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وإنها أيام قلائل أنا كنت والله صدقا بالله عملت فعلا سرير 150 سنتي ودلاب أربع ظرف ولا ثلاث ظرف مش عارف وتسريحه صغننه كده اتكلفوا حوالي 800 جنيه 850 جنيه قول بالمرتبه والمله دخلوا لهم في 1000 جنيه حقيقي والله العظيم صدقوني بالله سرير ودلاب وتسريحة صح كده كان في كومودين ولا مفيش لا مفيش فقلت ليه الشاب لما يتجوز والبنت لما تتجوز ما يرضوش بده نعمل لهم أوضة زي دي بألف جنيه وتتحط في أي أوضة صغننة شقة بقى أوضة وحمام وصالة ويتجوزوا ليه الآلاف المؤلفة اللي بتصرف دي طالما ما فيش انا مش بقول ده الزام على اللي يقدر يعني عشان برضو انا عارف ان الشباب النهارده ما بيصدق يقول شفت شيخ قال ايه اهو كفايه نجيب اوضه ب 1000 جنيه ادام معاك ما تدفع انا بتكلم على اللي ما معاش وعلى اللي عايزه تتجوز بقول للاهالي وافقوا وافقوا على اوضه نوم ب 1000 جنيه زي دي مش اوضه نوم زي سرير ودلاب و- وتسريحه وخلاص على كده ب 1000 جنيه ب 1000 جنيه واللي عملهم موجود يقدر يعمل و... و... ب 1000 جنيه يلا واتجوز وب- وحصيره بره ممكن برضه 3 4 كراسي ب 250 جنيه انت ليه اربع كراسي ب 250 جنيه وخلصنا والارضيه بتاعت الشقه بالاسمنت 175 جنيه وخلص الموضوع واتجوزوا وبعدين لما ندخل الجنة بقى بأول يا رب أنا صبرت في الدنيا كتير عايز طقم ذهب أبسن هيجي لك ذهب لسه كنت ب- ما- أنا فوتت حتت في الحديث وصف السرير سبعين فرشة والفرشة مش عارف إيه كل اللي أنت عايزه بقى كل اللي بتشتهيه شهواتك اللي النهارده بيقول لي انا هختارط من البنك عشان اتجوز يا ابني حرام هتحارب ربنا عشان تتجوز طب اعمل ايه يا شيخ ما تتجوزش يا سلام قلت له اه يا سلامين ما تتجوزش في ايه ما تتجوزش هتحارب ربنا عشان تتجوز ما تتجوزش اه ما تتجوزش طب والفتن انت مالك ومال الفتن هو هو ده بقى المفتاح التكه اللي فاضله الجنة فوتها دلوقتي وفي الجنة أول ما تدخل الجنة أول دفعة سبعين حورية عايز ايه تاني عايز سراير عايز انتريهات عايز طيارات اللي نفسه النهاردة في عربية مش عارف ايه سيبك من كل ده ده كوري ده صيني حتى يا سيدي لو امريكاني ولا الماني كل ده مضروب في الجنة هتلاقي العربية اللي انت عايزها شوية صبر ها فتح الله اكبر اتفتح قلبه للجنة يلا ندخل نزرع بقى في قلبه حاجة في القلب المفتوح ده بسرعة عشان الواد ما يقوليش الوقت خلص نمرة واحد لاستقبال رمضان قلب جديد لما اتكلمت الجمعة اللي فاتت عن الفرحة بالله عارف الفرحة بقى بالقلب الجديد عارف ابنك لما يلبس آه، تجيب له جلابية جديدة قميص جديد ال- لبس المدرسة هم بيجربوه وفرحانين شوف شوف شوف شفت الفرحة دي لما يبقى لك قلب جديد عايزين ندخل رمضان بالفرحة دي فرحة القلب الجديد ازاي واحد اكتب عندك هاتي ورقة وقلم بسرعة طب ما تشاورش كده حاضر انا اسف من فضل حضرتك هاتي ورقة وقلم من غير سرعة بالراحة واحد تصحيح العقائد استنى حاضر ممكن اشرب عسل ال- الباص بالمية ده يا رب استرنا يا رب آه خلاص الورقه ولا آه. نمره واحد تصحيح العقائد ازاي عايزين نصحح حاجتين لا اله الا الله دي الاولانيه الله الها اتنين الله ربا ابن القيم بيقول قول لي اه انت ساعه ما تقول ابن القيم بيقول بقى وتمسك لي الورقه انا بتوه منك ما تخافش ما تخافش مش هتوه ده هو كلام حلو هيعجبك يا عم الشيخ ما تسيب الورقه وقول يا عم العلم في الراس مش في الكراس لا انا عندي العلم في الكراس مش هسيب الورقه هسيب انا الورقه لا ولا انت تسيب الورقه خلي بالك معايا صلي على الرسول صلي احنا هنتخانق على اخر الليل انا بحبك في الله والله صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ابن القيم بيقول اعلم ان اشعه لا اله الا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر ذلك الشعاع وضعفه يا ترى الواد سليمان التعبان ده هو يعرف يجيب الشعاع لا اله الا الله لها شعاع لها ايه شعاع لها اشعه عارف الشمس اشعه الشمس اهي لا اله الا الله كده شعاع لها شعاع نور بيفج كده الاشعه دي اشعه لا اله الا الله لما تدخل على الذنوب تبدد ضباب الذنوب شفت بقى ان كلام ابن القيم سهل وحلو ازاي عايز اقول لك ان انا بحبك بحبك في الله كل ذنوبك اللي فاتت زنيت سرقت كذبت ضيعت صلاه شربت خمره شميت هيروين كلت ربا آه شتمت فتنت قتلت كل ده لو صحت لا اله الا الله بست يتمسح باستيكه كما ان الشرك يحبط حسنات المشركين فان التوحيد يحبط سيئات الموحدين بس خليك موحد يا موحد قول لا اله الا الله قول لا اله الا الله من قلبك مش مش كده لا لا هي لا اله الا الله بيقين لا اله الا الله لا اله الا الله بصدق قال صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه دخل الجنه قل لا اله الا الله لا اله احباط جميع الالهه نبذ جميع الالهه ابطال جميع الالهه الا الله اثبات الالوهيه لله وحده نفي واثبات لا اله الا الله لا اله الا الله دي لها اشعه لها نور فلها نور وتفاوت اهلها في ذلك النور قوه وضعفا لا يحصيه الا الله فمن الناس من نور هذه الكلمه في قلبه كالشمس ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم وآخر كالسراج المضيء وآخر كالسراج الضعيف ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة نور لا إله إلا الله في قلبك قد ايه قل لي يعني ايه اقول يعني لا اله الا الله في قلبك لم تشرك بالله شيئا قط قط سبحان الله كنت بكتب آه، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل إن في الأذكار في ذكر بتقول إيه اللهم إني أصبحت أو أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم تاني تاني كل يوم الصبح وكل يوم بالليل لازم تقول أربع مرات عشان تعتق من النار اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك أنت بتشهد ربنا وملائكته وجميع خلقه أنه لا إله إلا الله يا ترى أنت صادق ولا بتكذب يعني هو في قلبك لا معبود بحق إلا الله ولا بتعبد مع ربنا الفلوس بتعبد مع ربنا واحدة بتحبها بتعبدها بتعبد مع ربنا المنصب اللي انت فيه او الشركة بتاعتك او المصنع بتاعك او الدكان بتاعك او العربية بتاعتك او ابنك او ولادك او شقتك او عمارتك او بيتك او ارضك او شخصيتك انت موحد ما بتشركش مع ربنا حد تاني يعني لما بتيجي تدعي ما بتقولش يا حد بتقول بس يا الله لا بتقول يا يا سيدة زينب ولا يا سيد يا بدوي ولا يا ابو العباس يا مرسي ولا يا حد بتقول يا الله بس تعلق قلبك بربنا بس اللي بيحقق لك كل حاجة ولا عندك حد تاني مع ربنا هو ده نور لا اله الا الله نور لا اله الا الله يكبر لحد ما يحرق كل حاجة فما تبقاش متعلق بأي حاجة اليقين أن الله مالك الملك والملكوت يدبر الأمر الرضا بالله إلها بتحبه هو وبس وبتسجد له وتركع له هو وبس وبتطلب منه وتطمع فيه هو وبس وبترجوه وأملك كله فيه هو وبس وبتخضع له وتذلله وتنكسر له وتبكي له هو وبس لا إله إلا الله ما بتنزلش لحد ولا منديل فاضي ما بتذبحش لحد ولا فرخة إلا الله التوحيد ده متكامل كده متألق في قلبك الله وبس هو ده توحيدك الله وحده لا شريك له ولا إله معه ولا معبود غيره مفيش حد شغلك إلا ربنا ابن القيم بيقول إن محك محك هذا الحال إن يبقى آخر شيء يخطر على بالك قبل ما تنام وأول شيء يهجم على خاطرك أول ما تقوم وأول شيء تناديه عند الحاجة ده المحك هو ده اللي عايزين اول نبتة صغننة نزرعها في قلبك عايز اشد واحدة ايه عايز ازرع النبتة دي في قلبك الوردة دي في قلبك جميلة وعليها نادى اهو والدنيا زي الفل الله اكبر سبحان ربي العظيم تقبل يلا فتحت قلبك ازرع لك دي في قلبك انا بحبكم في الله لا اله الا الله الرضا بالله الها معبودا تالهه القلوب حبا اثنين الرضا بالله ربا مقسما للارزاق الارزاق ابتداء من انفك واسنانك ودانك وضوافرك دي رزق وشعرك مرورا بايه فلوسك وابوك وامك وزوجتك وولادك وشقتك وشغلك وعقلك رزق الرضا بالله ربا يعني مقسما للارزاق هو اللي بيقسم الارزاق قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير لما تبقى موحد راضي بربنا إلها ما بتعودش غيره ولا بتحب غيره ولا تطمع في غيره ولا تأمل في غيره ولا تخاف من غيره ولا ترضي غيره على حسابه يعني سبحانه وتعالى ولا تطلب من غيره إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله هي دي أول نبتة أول زرعة في قلبك التوحيد الرضا بالله إلها اتنين الرضا بالله ربا مقسما للأرزاق إن كل وما بكم من نعمة فمن الله أي شيء عندك ده من ربنا رزق تبقى راضي برزق ربنا اللي اداهولك أيا كان هذا الرزق وبذلك تذوق طعم الإيمان قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر الرضا بالله جل جلاله أيضا احنا قلنا بالله إلها الرضا بالله ربا الرضا بقضاء الله وقدره الرضا بشريعة الله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه يا أبو قلب أبيض يا أبو قلب مفتوح طيب يا أبو قلب محب حبيب عايزين نحط الوردة التانية في قلبك إن الأولانية أن ترضى بالله إلها والتانية بالله ربا والتالتة بقضاء الله وقدره مهما أصابك الرابعة بشريعة الله ترضى بشريعة ربنا كل اللي شرعه ربنا كل الدين أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ما تقطعش الدين أتؤمنون ببعض ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ما تقطعش الدين ما تفرقش الدين خد الدين كله جملة واحدة الدين لا يؤخذ بالتقسيط ولا يؤخذ بالقطاعي بتصلي وبتقرا قرآن والحجاب لا طب ليه محجبة وما بتصليش طب ليه طب ليه الرضا بالشريعة الشرع انك تقعدي في البيت شرع مش مني الملك قال وقرن في بيوتكن بالأمر ولا تتبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة أوامر ارضي بشرع ربنا هي أوامر ربنا كده الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم شريعة ارضي بالشريعة ككل ارضي بالشرع كله جملة واحدة وانت ارضى بالشرع كله جملة واحدة بتقسم الشرع ليه وتنقي منه زي ما انت عايز ليه وكل اللي يجي على هواك بس تعمله وتاخده والباقي ما... ليه ليه ارضى بالشرع يبقى هي دي نمرة واحد في قلبك لازم القاعدة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام يبقى ربنا الله الأول إقامة القاع... القاعدة الأصلية الراسخة اللي هي التوحيد وبعدين ثم استقام أيضا من تصحيح العقائد حسن الظن بالله لازم تحسن الظن بربنا جل جلاله لا يريد أن يهلكك لا يريد أن يعذبك لا يحب سبحانه وتعالى لا يقضي قضاء إلا وهو خير جل جلاله سبحانه كل قضائه خير حسن الظن بربنا فأي بلاء ينزل عليك أحسن الظن بالله إن ربنا يريد لي الخير قال صلى الله عليه وسلم يروي عن رب العزة جل جلاله قال تعالى في الحديث القدسي يعني أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله أيضا حط دي كمان الوردة كمان جميلة حب الله والأنس به قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار أيضا من فرشة العقائد الصدق مع الله وعدم التلون مع الله لما نقول الرضا بالله ما تبقاش النهاردة راضي بربنا وبكرة مش راضي ما تبقاش النهاردة راضي عن ربنا وبكرة مش راضي الصدق مع الله سبحانه وتعالى أيضا التوكل على الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا يبقى دي اول حاجة حطيناها في قلبك القاعدة المسلحة الاساسات مش في قاعدة بيقولوا عليها ايه آه، قاعدة عادية ولا بيقولوا عليها ايه اه الخرسانة العادية الاول وبعدين الخرسانة المسلحة الخرسانة العادية خلاص خلصت لما فتحنا الباب خلاص والخرسانة المسلحة بقى هي دي لان فيها حديد وزلط واسمنت ورمل اقولهم تاني بسرعة آه نمرة واحد نور لا اله الا الله اثنين اليقين ان الله تعالى مالك الملك والملكوت يدبر الامر ثلاثة الرضا بالله ربا اربعة الرضا بالله الها خمسة حسن الظن بالله ستة حب الله والأنس به سبعة الصدق مع الله ثمانية التوكل على الله دي العقيدة ده العمل ده الفهم للدين ده الأساس اللي هننطلق عليه اتنين تجريد متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم احفظ مني الجملة دي وما تنساهاش طول عمرك إذا احنا قلنا كل اللي عمله النبي وقال عليه على عيننا وراسنا من فوق نعمله وننفذه واللي ما عملوش النبي ولا أقره ولا قال عليه ما يلزمناش ورثتنا النبي حذو القزة بالقزة بالحرف الواحد قال ابن القيم تاني ابن القيم اه معلش احنا اتفقنا تصفر معايا الليله دي المقصود اسمع اسمع كلام زي الفل كنت اقول زي العسل الابيض بس لقيت العسل خلص زي الفل المقصود انه بحسب متابعه الرسول تكون العزه والكفايه والنصر كما أنه بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة يبقى دول ست حاجات لمتبع النبي نمرة واحد العزة فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون والكفاية يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين والنصر كتب الله لأغلبن أنا ورسلي يبقى العزة والكفاية والنصر للناس اللي ورا سيدنا النبي تجريد المتابعة خلف النبي تأكد ان ليك العزة والكفاية والنصر دول التلات الأولين اتنين الهداية وإن تطيعوه تهتدوا والفلاح وأطيع وأطيعوا الله والرسول لعلكم تفلحون والنجاة انسى والنجاة لا نجاة إلا خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى ستة العزة والكفاية والنصر والهداية والفلاح والنجاة ولا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اسمع اسمع يقول ابن قيم فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته وجعل شقاوة الدارين في مخالفته فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة بعد ما ثبتنا التوحيد الانطلاق ورا سيدنا النبي وورا سيدنا النبي هتلاقي الخير كله تصلي زي ما بيصلي احنا بت... انت انت دلوقتي راجل صاحب قلب جديد القلب الجديد ده لازم يبان ان الصلاه تبقى جديده الصلاه تبقى جديده اهي اهي اهي صلاه جديده هات لها ثياب جديده جلابيه بيضه جديده وطاقيه جديده وعطر جديد مسجد جديد شوف مسجد جديد تصلي فيه غير اللي انت اتعودت الصلاه فيه بمعنى جديد الشوق للصلاه اه كلمه دوشاني كده من اول امبارح للاحنف بن قيس الصحابي وما حضر وقت صلاه إلا وأنا لها بالأشواق يا نهار أبيض أنت فاهم؟ أنت فاهم؟ بيقول ما تجيش وقت صلاة إلا وأنا آه آه الصلاة الصلاة الله أكبر يا رب الصلاة وأنا لها بالأشواق صلاة جديدة بالشوق التعب في الصلاة نفسي اسجد لما احس ان دماغي نملت واقف لما احس ان ظهري وجعني واركع لما ادوخ واحد يقول لي طب وليه العذاب ده يا ابني ده مش عذاب ده حب ده حب بس انت اللي مش فاهم التعب لربنا حب صلاة جديدة عايزين صيام جديد ده كله ورا سيدنا النبي يعني مش بنألف في السنة صيام جديد مثلا صيام في المسجد اليوم اللي انت صايمه وما تخرجش من المسجد تدخل من الفجر للمغرب في الجامع ونبطل شغل بقى يا عم الشيخ وانت تعالى بقى اصرف علينا يا عم ما انت بتبطل للمصيف وبتبطل للمسرح وبتبطل لل ما خلينا بقى سكت مستورين ما انت بتبطل لحاجات كتير ما تبطل لربنا شويه هو اليوم ده العارضه ده هو اللي هي يوم كل اسبوع فاضلين اسبوعين اتنين على رمضان يومين في الاسبوع يبقى اربع ايام ايه المشكله عايزين صيام جديد ممكن أصوم لساني يوم وأنا صايم أقول نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا يوم بس يوم واحد يوم واحد حتى لو اضطررت للتعامل اتعامل بالورقة والقلم كده بالإشارة هتقولي شاي يعني اكتبها صيام جديد عايزين نعمل صيام جديد ممكن نعمل صيام جديد نزوق الصيام سنة كده يعني ما نفطرش عند المغرب نزقها شوية لحد العشاء للسحر عايزين قرآن جديد تحبير التلاوة تردد وتجدد وتعلي وتحلي تحبير التلاوة علم جديد ادرس حاجة ما سمعتهاش قبل كده دور على أحاديث عمرك ما قريتها ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اه أربعة احنا قلنا نمرة واحد التوحيد نمرة واحد التوحيد اتنين متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم تلاتة بقى نبذ الذنوب وصدق التوبة القلبية نبذ الذنوب الأنفة من المعاصي التعالي والترفع عن الشهوات خمسة الإكثار من العبادة احنا قلنا في قلب يتفتح جديد النهاردة وضعنا الأول التوحيد وبعدين ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين نبذنا الشهوات وصدقنا مع ربنا في توبة قلبية طهارة أربعة نبدأ بقى الرسوخ والتطامن الإكثار من العبادة نمرة واحد لزوم المساجد حديث جميل قوي بس يحتاج انك تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى الحديث ده رقمه جميل في السلسلة الصحيحة بتاع الشيخ الألباني رقمه 27 28 2 7 2 8 آه الرسول بيقول ايه صلى الله عليه وسلم إن الله ينادي يوم القيامة أين جيراني أين جيراني احنا كنا بنوصف في يوم القيامة ربنا يوم القيامة يقول أين جيراني أين جيراني أين جيراني أين جيراني فتقول الملائكة ربنا ومن ينبغي أن يجاورك ومن ينبغي أن يجاورك مين اللي جارك يا رب فيقول أين عمار المساجد أين عمار المساجد أين عمار المساجد والموضوع مش اللي بيصلي في الجامع لا ده عمار المساجد أوتاد أوتاد المساجد قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر مش قاعد في الجامع ينام وياكل ويتكلم ويدردش ويهزر ويضحك ويلعب لا ما توطن بقى المسجد وطنه ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر الصلاة وذكر الله إلا تبشبش الله له من حين يخرج من بيته كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليه الله ما نقدرش نشرح كلمة يتبشبش ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لزوم المساجد اثنين دوام الذكر قال الحسن تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء في الصلاة وفي الذكر وفي تلاوة القرآن فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء في الذكر تلاوة القرآن في الصلاة في الصلاة في الذكر في تلاوة القرآن إذا لقيت الحلاوة السعادة اللذة المتعة قرة العين وإلا يبقى الباب مقفول قال الجنيد من الأعمال ما لا يطلع عليه الحفظة وهو ذكر الله تعالى بالقلب وما طويت عليه الضمائر من الهيبة والتعظيم واعتقاد الخوف وإجلال أوامر الله ونواهيه دي حاجات من جوه للرب الملائكة ما تشوفهاش ولا تسمعها ولا تعرفها دي بيني وبينه حبه والخوف منه والهيبة ليه والإجلال والتعظيم معاني بيني وبين ربنا من الذكر أو من الأعمال ما لا يطلع عليه الحفظة ذكر الله تعالى بالقلب ثم أيها الإخوة مداومة تلاوة القرآن الإكثار من الصيام تعويد النفس على الصدقة والإنفاق تعويد الجوارح على الطاعات غض البصر طول القيام والتهجد حبس اللسان وبقيت المعاني المعاني هأجلها بقى إن شاء الله لآخر حلقة اللي هي اللقاء القادم بإذن الله قبل رمضان وأسأل الله أن ييسر الأمر وأن يعين وأن يوفق وأن يكتب وأن يقدر الخير وما يحبه هو ويرضاه إخوتي في الله لقد عالجت مغاليق قلبك الليلة وحاولت أن أفتح في رحلة طويلة ثم زرعنا التوحيد ثم متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم الأنفة من الذنوب وصدق التوبة واللجوء إلى الله عز وجل ثم كثرة العبادة وإن في كثرة العبادة لازم تبقى عبادات جديدة بقلب جديد ولعلك طلعت النهاردة بعبادة جديدة عمرك ما عملتها قبل كده ولا تقربت بيها لربنا مثلا سجدة طويلة زي ما قلت كده لحد ما تتعب من السجود أو القيام بلاش دي عبادة جديدة زي اللي قلت لك عليها تعظيم الله انك انت تبدأ تبين الهيبة والتعظيم والإجلال والإكبار الحب أشعة لا إله إلا الله أنا نثرت عليكم الورود وانتوا اجنوا الثمار واعملوا أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المشاعر
فتحبك ملائكة الرحمن والفؤاد يطير شوقا